السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسامة إني أحبكم في الله أحبتي في الله مرحبا بكم وهذه هي الحلقة الأولى من برنامجكم كيف وأخواتها كيف وأخواتها أيها الإخوة إنني في بداية هذا البرنامج وفي الحلقة الأولى منه لابد أن أركز على شيء محدد تركيزا شديدا جدا أنا دلوقتي حالا وفي اللحظات الأولى لهذا البرنامج عايز أديكم حاجة في هذا البرنامج عايز أديك حاجة مين عنده استعداد ياخد مني مش يمد ايده مش يفتح جيبه مش يفتح بقه عايز حد يديني قلبه في اول حلقة اريد قلبك مين معانا يديني قلب مين معانا يفتح لي قلبه مين معانا مطهر قلبه ومجهزه انا ابحث عن قلب قلب نظيف طاهر انني ابحث عن قلب سليم منير انني ابحث عن قلب قلب مفتوح راضي مقبل ابحث عن قلب مطمئن خاشع رطب بذكر الله مين يديني قلب يا ناس انا عايز قلب اريد قلبا من من يملك قلبا يعطيني قلبه لكي اضع فيه شيئا لكي اضع فيه شيئا انني اريد ان اضع شيئا الذي اريد ان اضعه في قلبك الان نمره واحد انك على دين عظيم دين الاسلام دين عظيم بكل المقاييس من اي جوانبه اتيته تجد عظمه هذا الدين جمال وجلال وروعه هذا الدين دين الاسلام هذا الدين العظيم من جوانب, من جوانب عظمته أنه يدلك على طريق الجنة وحين يأمرك بأوامر وهذا لا تجده إلا في ديننا إلا في دين الإسلام لا تجده إلا في شرع الله دون شرائع المخلوقين ودون طرائق المخلوقين ودون قوانين المخلوقين في شرع الله فقط تجد أن الله إذا أمر بأمر يسر كل السبل لتنفيذ هذا الأمر وإذا نهى عن أمر سد كل الطرق الموصلة إلى هذا الأمر أنا عايز قلبك عايز قلبك الكلام ده محتاج قلب مش محتاج أكثر من حضور قلب قلبك حاضر ان هذا الدين العظيم الذي انت عليه الدين الجميل الدين الرائع الدين القيم لما ربنا سبحانه وتعالى يامر فيه بامر هذا الامر ربنا يفتح له كل الطرق كل السبل كل الوسائل الموصله لتحقيق الامر بيساعدك ويعينك اياك نعبد واياك نستعين ولما ربنا ينهى عن امر يسد كل الطرق كل السبل كل العوامل الموصلة إلى هذا الأمر ويعينك على أنك تترك يساعدك على أنك تترك كريم ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير فلذلك أيها الأخ الحبيب هذا البرنامج كيف هذا البرنامج كيف وأخواتها مهمته أن يبين لك عظمة هذا الدين كيف يسر لك أن تنفذ الأوامر يا إخوة أنا أحبكم في الله انتبه معي لهذه النقطة الخطيرة المهمة جدا أن هذه النقطة اللي هي كيف وأخواتها تبين لك كيف وصل الصحابة إلى رضا الله كيف كانت ميزة الصحابة رضوان الله عليهم أنهم نزلوا بمعاني الإسلام مثاليات الإسلام إلى أرض الواقع أو نستطيع أن نعبر عنها بمعنى آخر أنهم ارتفعوا بالواقع إلى درجة المثال إلى المثالية مثالية الإسلام فليس هذا هذه الأوامر التي يأمر الله بها مثال مثاليات يحلم بها هذا الدين العظيم ليس يك لا يكفي فيه أن تعجب به أن تتمناه أن تحلم به إنما عظمة هذا الإسلام تكمن في أن تعيشه أن تعمل به أن يصير هذا الدين عمل واقع عظمة هذا الدين تكمن هنا أن تصبح هذه المثاليات الأحلام عارفين كانوا الحكماء في القديم دايما يحلموا بحاجة اسمها المدينة الفاضلة الفلاسفة والحكماء المدينة الفاضلة بيحلموا مثلا ان الانسان تيجوا نحلم اه اه بينا نحلم اه الواحد مننا لو بيحلم مثلا يحلم بايه يحلم بشارع نظيف وواسع وهادي اه وفي ناس بيحبوا بعض بيخافوا على بعض بيساعدوا بعض بيطمنوا على بعض الناس دول نضاف وحلوين ومنظمين ومرتبين مفيش بينهم حقد ولا حسد ولا ضغينة ولا بغضاء مفيش في المجتمع ده او في الشارع اللي احنا بنحلم بيه ده الحلم ها مفيش سرقة ولا خيانة ولا زنا ولا ضجيج الحلم ده كبر حلمك على قد ما تقدر والاخر قول هو ده الاسلام هو ده الاسلام يا جماعه لما كنت بتكلم مره في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا ي... لا والله لا يؤمن من لا يامن جاره بوائقه الأمان الأمان المفقود في هذا الزمان سبحان الله العظيم سيدك النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم بيقول ان المفروض التعامل الحقيقي في الواقع المسلم انك ما تشدش الستارة عشان خايف لجارك يبص على مراتك لا لا لا انت الستارة مفتوحة والشباك مفتوح ومطمن جدا ان جارك لن ينظر الى زوجتك ولا الى ابنتك ولا قاعدة في البيت بملابس البيت ليه؟ لأن الإسلام منعك أنت كمان أن تنظر إلى زوجة جارك أو بنت جارك شفت المجتمع الجميل ده إنك لو مشيت سيارتك مفتوحة ما تسرقش ولا حاجة تسرق منها إنك أنت لو ابنك مشي الشارع يلاقي 100 واحد يشيلوه ويهدوه ويدوا له شوكولاتايه او بونبونايه او آه، حاجه جميله ويجيبوه لك لحد باب بيتك وتقول له شكرا عليه ده ده الواجب المجتمع المسلم المثالي الحلم كيف هو ده موضوعنا كيف واخواتها كيف كيف نعيش هذا الدين كيف نحققه في الواقع كيف نطبقه في انفسنا مش بقول لك الموضوع محتاج قلب اه محتاج قلب من البدايه ان يبقى قلبك نمره واحد ضع هذه في قلبك في قلبك انك على دين عظيم كامل خيره الله قال سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا الله لما اختارك لوراثة هذا الدين العظيم انت محتاج تسجد له شكرا تسجد له ذلا تسجد له تعظيما أن اختارك انك تكون من اهل هذا الدين قول الحمد لله قول الحمد لله من قلبك قول الحمد لله بجد قول الحمد لله بملء وجدانك وعينيك وقلبك ودماغك الحمد لله انك على دين الاسلام الحمد لله ان نبيك هو نبي محمد افضل خلق الله على الاطلاق افضل من كل البشر قال حبيبك محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر بيدي لواء الحمد آدم والنبيون خلفي يوم القيامة ولا فخر ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم هذا النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم شوف من عظمة هذا الدين افتح قلبك اولا انك على دين عظيم اثنين ان نبيك محمدا يقول لم اترك شيئا يقربكم من الله والجنة الا وقد امرتكم به ولم اترك شيئا يباعدكم عن الله ويقربكم من النار الا وقد نهيتكم عنه دي من عظمة هذا الدين ومن عظمة هذا النبي ان كل شيء واضح كل شيء في النور كل شيء معروف زي ما قلت لك كده يأمرك بأمر ربنا سبحانه وتعالى في القرآن وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة طب نقيم الصلاة ازاي يا رب يرسل لك رسول بشر زيك قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليّ قل إنما أنا بشر مثلكم مثلكم مش الرسول صلى الله عليه وسلم ما هوش ملاك ولا مخلوق من نور ولا م- حاجة غير الناس زيه زي الناس بطلع عليه صلى الله عليه وسلم غير أنه يوحى إليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وما محمد إلا رسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم دي عظمته الناس اللي بيحاولوا يعظموه أكثر يقول ان هو مخلوق من نور او او الى الكلام ده غلط ده كده مش تعظيم ليه قلت لكم الكلام ده ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم الناس اللي عايزه تخرجه عن بشريته يبقوا غلطانين والناس اللي عايزين يقصروه على بشريته عبقريه محمد او العظماء 100 اعظمهم محمد ده بشر بس غلط برضه لا ده لازم الاثنين محمد رسول الله فهو بشر رسول هنا تكمن العظمة انه بشر وانه رسول صلى الله عليه وصحبه وسلم صلى الله عليه وصحبه وسلم فكان بينام زي ما بينام وياكل ويشرب ويدخل حمام ويتزوج ويوالي ويعادي ويحب ويكره ويولد له ويموت أولاده ويطلق زوجته ويؤالي من زوجاته كل وارد حياة علشان كل اللي في حياتك اللي قبلك مر بالنبي فات عليه عمله فتيجي تصلي زي ما صلى صلوا كما رأيتموني أصلي تيجي تذكر الله زي ما ذكر ربنا تيجي تحب زوجتك في حدود المحبة ايه وحدود الترك ايه هو ده اللي عايزين نعيشه في كيف وأخواتها كيف وأخواتها ازاي نعيش الدين ده زي النبي معاه كيف وأخواتها ازاي نقدر نكون بشر كما يحب ربنا ويرضى الإسلام ما بيطالبكش انك تبقى ملاك لا تخطئ بالعكس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولأتى بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم هكذا الإسلام لما جم الصحابة يواصلوا يصوموا أيام متواصلة ما يفطروش نهائي نهاهم رسول الله نهى عن الوصال لما جه صحابي قال أقوم ولا أنام والتاني قال لا أتزوج النساء والتالت قال أصوم ولا أفطر الرسول قال أما أنا فأقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني ما أنتش مطالب أنك تبقى ملاك لا أن تعيش بشريتك تكون بشر لكن بشر رباني محب لله ورسوله مطيع لله ورسوله متقرب إلى الله ورسوله بريء مما سوى الله ورسوله هي دي كيف ان الرسول صلى الله عليه وسلم علمك كل حاجة ولعظمة هذا الدين صلوا كما رأيتموني أصلي خذوا عني مناسككم شوف قال رجل لسلمان لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة حتى دخول الحمام تدخل ازاي تقعد ازاي تقول ايه تتنظف ازاي تتطهر ازاي تنام ازاي تاكل ازاي تتكلم ازاي كيف كيف واخواتها هي دي الرسول صلى الله عليه وسلم علمك كل شيء قال انما انا لكم بمنزله الوالد صلى الله عليه واله وسلم شوف الاب الحنين الطيب الرقيق ازاي بيعلم ولاده ازاي بيقرب منهم ازاي بياخد بايديهم ازاي بيفهمهم ازاي بيفتح عينيهم هو كده كان سيدنا النبي صلى الله عليه واله وسلم وهذا برنامجكم كيف واخواتها نبدا اول حلقه منه تفاؤلا بكيف الوصول الى الجنه اللهم ارزقنا الجنه يا رب جايب لك النهارده خمسين حديث بس بيقولوا دخل الجنة ان شاء الله بدون شرح لان هنقول ان ده الدين كله لكن بعد كده كل حلقة هنمسك حتة من الدين نفصصها نقول كيف زي ما كده نفسي الكلام ده كان نفسي اعمله من زمان والحمد لله رب العالمين نسأل الله ان يتقبل ان عايز اكلمك عن الوضوء ازاي تتوضا اكلمك عن كلمه بس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه فاذا غسل يديه خرت كل خطيئه بطشتها يداه حتى تخرج ذنوبه من تحت اظفاره عايزك وانت بتتوضا بتغسل ايديك بتبص لتحت اظفارك ازاي خرجت الذنوب من تحت الظوافر ازاي وانت بتبص للميه هو ده ازاي خرجت الذنوب من تحت الاظافر بتبص للميه وهي نازله بتخر كده من ايديك وهي خارجه وهكذا حتى خر ذنوبه من اطراف لحيته في اللي بيغسل وجهه من اطراف لحيته انك تبقى وانت حاسس كده والميه نازله من اطراف اللحيه ان في ذنوب بتخر من اطراف اللحيه مسح راسه خرت ذنوبه من اذنيه هيجي معانا في الوضوء عايز اكلمك في الصلاه ايه مشاعر المسلم وحط ايده على صدره او هو راكع او هو ساجد ايه الفرق بين سبحان ربي العظيم سبحان ربي الاعلى ايه الفرق بينهم ايه الفرق اما يبقى تبقى ساجد وانفك في الارض او انت راكع وظهرك محامي ايه الفرق بينهم الشاهد النهارده كيف الوصول الى الجنه اخوتي في الله انا احبكم في الله اخوتي اول حديث ياتينا حديث النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قال اتاني ات من ربي فاخبرني او قال بشرني انه من مات من امتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنه من مات من امتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنه الله انا بدور على كلمه دخل الجنه دي قلت وان زنى وان سرق قال وان زنى وان سرق بشرى لكل الشباب لكل المسلمين لكل الناس انك انت اذا حققت التوحيد ويجي معانا على طول الحديث اللي بعده من قال لا اله الا الله مخلصا من قلبه دخل الجنه اذا حققت التوحيد من قلبك قلت لا إله إلا الله بمقتضياتها يعني إيه لا إله إلا الله نفي وإثبات لا إله مفيش آلهة إلا الله إثبات الألوهية لله وحده يعني إيه آلهة وألوهية الإله المعبود الذي تألهه القلوب حبا هي دي الإلهية إن قلبك ده هو ده التوحيد قلبك يبقى متعلق بالله وحده قلبك ما بيحبش إلا الله ما بيخافش إلا من الله ما بيتوكلش إلا على الله ما بيرجوش إلا رحمة الله ما بيسجدش إلا لله ولا بيركع إلا لله ولا بينحني إلا لله ولا بيخضع إلا لله ما بيذبحش إلا لله ولا بي بينذر إلا لله لا يطيع أحدا في معصية الله هو ده الموحد الموحد الحقيقي اللي يؤمن ان اللي خلق السماء والارض وخلقه هو الله ان اللي رزقه هو الله ويموت ويميت ويحييه هو الله سبحانه وتعالى اللي بيؤمن ان اللي بيمرضه يشفيه الله اللي بيمنعه يعطيه الله فعشان كده بيقتضي منه توحيد الربوبيه ده توحيد الالهيه اللي هو ان هو يفضل عايش لله بكل كيانه بكل ما اوتي بكل ما يملك بكل احاسيسه ومشاعره ابن القيم في وصف المقربين يقول وجمله امر القوم انهم قد سرت في دمائهم محبه الله فلم يبقى عرق ولا مفصل إلا دخله الحب لما نيجي نبص لشعيراته الدموية انت معايا؟ اه شعيراته الدموية بتنبض في النبض ده النبض بينبض بحب الله هو ده هو ده التوحيد الحقيقي إن, أن ينبض قلبك بحب الله بطاعة الله بطلب رضا الله بالانشغال بالله إن يبقى همك الوحيد الله سبحانه وتعالى هو ده من مات لا يشرك بالله شيئا من مات لا يشرك بالله شيئا إخوتي أنا عايز أديكوا فاصل زي ما بيقولوا لحظة علشان بس كل واحد يف- يغمض عينيه كده ويتعدل كده ويقول فعلا انا موحد زي ما انت بتقول بالظبط او يقول كيف اكون موحدا كيف واخواتها يرحبون بكم احبكم في الله لحظات واعود اليكم السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في الحقيقة أنا ما كنتش عارف هم آه، عايزين فصل ليه لكن لما شفت آه، أذان الكعبة آه، بث الشوق لزيارة البيت الحرام كنت هقول لزيارة البيت المعمور في الجنة إن شاء الله آه، هيبقى لنا حلقة بعنوان أشواق راقية آه. الشوق إذا كنا النهاردة مشتاق للكعبة أنا مشتاق حقيقة نفسي أروح الكعبة أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الحج والعمرة اللهم تابع لنا بين الحج والعمرة اللهم عجل لنا بالحج والعمرة اللهم لا تحرمنا من الحج والعمرة اللهم اكتب لنا الإخلاص في الحج والعمرة اللهم إنا نسألك ألا تحرمنا ما بقينا من الحج والعمرة الكعبة متعة فما بالك البيت المعمور البيت المعمور بقى في الجنة في السماء السابعة البيت المعمور كل يوم بيدخلوا سبعين ألف ملك ما يخرجوش إلى يوم القيامة شوف العدد اللي جوه البيت المعمور بقى قد إيه أصلها الجنة ما فيهاش زحمة الشاهد أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل وأن يقينا وإياكم شرور أنفسنا وسيئة أعمالنا التوحيد شفتك وانت بتسأل نفسك يا ترى انت موحد التوحيد يا جماعة سعادة الدنيا والآخرة شوف ربك سبحانه وتعالى بيقول ايه ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله لو واحد شغال في شركة الشركة دي فيها خمسة شركاء الخمسة الشركاء دول مختلفين شركاء متشاكسون واحد يقول له اعمل واحد يقول له ما تعملش واحد يقول له روح واحد يقول له ما تروحش واحد يقول له تعالى واحد يقول له ما تجيش واحد يقول له اجازه واحد يقول له لا لازم تيجي واحد يقول له الساعه 5 والتاني يقول له الساعه 10 وكله بيحاسبه ولا واحد شغال عند واحد يقول له روح يقول له تعالى ومريح دماغه اهو كده التوحيد العبد الرباني لو عبد لله وحده خاضع لله وحده همه رضا الله وحده سلام لله ولا فيه شركاء متشاكسون بيعبد الفلوس وبيعبد النسوان وبيعبد المناصب وبيعبد الشهوات بيعبد بطنه وبيعبد فرجه وبيعبد عينه بيعبد آماله بيعبد شكله وحلاوته بيعبد عربيته شركاء متشاكسون إذا أرضى مراته ربنا ت- أم- أمه تغضب عليه وإذا أرض وإذا أرضى أمه أبوه يغضب عليه وإذا أرضى المدير زملائه يغضبوا عليه وإذا أرضى زملائه المدير يغضب عليه وإذا أرضى وهكذا شركاء متشاكسون إذا أرضى نفسه سبحان الله العظيم كنت لسه بقول آه، إن المشكلة الكبيرة إن هو عمال يجري عشان يرضي المدير ويرضي ال- ال- زملائه ويرضي مراته يشتغل ليل ونهار عشان يرضي مراته ويرضي امه ويرضي اخواته ويرضي نفسه ويرضي شهواته ونسي ربنا تماما في الاخر لا ربنا راضي ولا مراته راضيه ولا الشغل راضيين ولا هو حتى نفسه راضي مقطع نفسه هي دي المشكله الكبيره العبد اللي سلم لله همه رضا الله وإن سخط الناس كله شفت كيف هي هديك كيف كيف احقق التوحيد كيف اعيش سعادة الدنيا كيف انك يبقى همك رضا الله ربنا راضي بس خلاص ومن ارضى الله في سخط الناس رضي الله عنه وارضى الناس ومن ارضى الناس بسخط الله سخط الله عليه واسخط الناس دايما نقول ان الانسان اللي مسؤول بارضاء الناس وامجدة الناس واهواء الناس يحب ثناء الناس ويخشى سخط الناس دايما تلاقي الناس بتصدي عنه ليه قلب من ترائيه بيد من تعصيه انت بترائي ده عايز ترضيه طيب ما قلبه في ايد ربنا اللي بيحول قلبه بالرضا عنك او بالسخط عليك الله فانت لما تسخط الله تغضب الله يغضبوا عليك يسخطوا عليك مهما حاولت ارضائه مش بتشوفه في الدنيا ياما واحد بيحاول يرضي زوجته بكل ما يملك عايزه ايه عايزه فلوس اتفضلي فلوس عايزه ايه كمان اروح عند امي روحي عند امك عايزه ايه تاني عايزه اخرج اخرجي عايزه ايه عايزه ألب... البسي عايزه اتفسح اتفسحي والاخر ما بتحبوش وتخونه بيحاول يرضي ولاده بكل ما يملك لكن مش مخليهم عايشين حاجه ما بقول لهمش لا على حاجه والاخر يطلعوا فاشلين ليه هو ده انك انشغلت بغير الله طلبا لرضا غير الله ونسيت الله كيف آه الله جل جلاله ملك عظيم سبحانه سبحانه وتعالى دبر الكون وخلق الخلق ربنا أمرنا بأمر في منتهى الوضوح وأكد عليه إن إحنا ما ننساش دايما فقال جل جلاله وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون خليك فاكر دايما إن ربنا خلقك لمهمة واحدة بس عبادته وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون قال ابن عباس رضي الله عنهما ابن عم سيد الناس صلى الله عليه وسلم قال ليعبدون يعني ليوحدون إفراد الله بالعبادة إنك تبقى عايش في الدنيا دي لربنا وربنا بس ودايما بأكد اوعى حد يفكر أو يظن أو يتهمني إن أنا بقول سيب شغلك واقعد في صومعة اعبد ربنا لا بالعكس ده أنا بقول لك عاني مشقات الحياة لله اشتغل في مهنة واتقنها لله اكسب فلوس لله خليك غني لله لله مش نفسك مش شهواتك مش هواك هو ده اللي يعبدوه هي دي ان حياتك تبقى عباده قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين هي دي هي دي كيف ان انا لما اغمض عيني لله وافتحها لله ان انا لما اكل لله واصوم لله مش معاذ بن جبل رضي الله عنه الصحابي في الاثر الذي رواه عنه الامام البخاري رحمه الله تعالى قال والله اني لاحتسب نومتي كما احتسب قومتي يعني لما اقف اصلي بالليل قيام الليل الله اكبر زي ما بنام دي محسوبة ودي محسوبة دي ربنا ودي ربنا بنام لله وبقوم لله بصوم لله وبفطر لله بتكلم لله وبسكت لله بشتغل لله وبكسب فلوس لله وبقعد اتفرغ وانقطع واعتكف لله كله لله هي دي الحياة هو ده التوحيد الحقيقي هي دي إرادة وجه الله والجنة التوحيد يا جماعة مش أنا أقعد لا إله إلا الله لا إيه مش, مش ده الموضوع لا سهل جدا ان كل الناس يقولوا الكلمة دي بلسانهم والرسول حارب المشركين عشان مش راضيين يقولوا لا اله الا الله طب كان سهل يقول لا اله الا الله خلص الموضوع لا وانما لا اله الا الله لها مقتضيات وهب بن منبه لما قيل له اليس لا اله الا الله مفتاح الجنه لا اله الا الله مفتاح الجنه قال نعم ولكنك اذا اتيت بمفتاح له اسنان فتح لك والا لم يفتح لك مفتاح لا اله الا الله المفتاح اللي له اسنان بيفتح اسنانه اول حاجه الاخلاص فيها والصدق في قولها والعمل بمقتضياتها والحذر من نواقضها من نواقضها والتبرؤ ممن خالفها هي دي لا اله الا الله اللي تدخل الجنه كيف واخواتها ازاي بقى نوصل لاسنان المفتاح ياتيك الحديث الثاني في موضوع الجنه على طول برضه يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لله تسعه وتسعين اسما من احصاها دخل الجنه ان لله تسعه وتسعين اسما مئه الا واحده من احصاها دخل الجنه فال 99 اسم لله عز وجل اللي يحفظها ويعمل بيها معلش في زمن اللعب بقت اسماء الله الحسنى لعبه في زمن الغنى بقت اسماء الله الحسنى غنوه وما تزعلوش مني قولوا مش احسن اما يغنوا اسماء الله الحسنى احسن ما يقولوا الاغاني الثانيه لا مش احسن اسماء الله الحسنى لها وقار لها تعظيم لها اجلاس مش غنى مش لعبه مش امشيكه مش وسط معاصي هو ده الغلط ان احنا نقول اسماء الله الحسنى في وسط ناس عريانين وشباب يدخنوا ويتنططوا وعلى المزيكا لا عايزين لما نقول الله الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم الله تلاقي قلبك بيرجف ألا بذكر الله تطمئن القلوب الله يوم قلبك يطمئن آه عايزين نقول لك قول الله او نسمعك في ودنك الله ونحط سماعة على قلبك نشوف الله بتعمل ايه في قلبك الله بتطوف بيك وترفعك في ملكوت الله الله بتبقى عايشها ازاي وسامعها ازاي الله لا إله إلا هو الحي القيوم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور زي ما قلت لكم قبل كده في حلقة من حلقات فضفضة ان الحياة مع اسماء الله الحسنى ان انا وانا ماشي في الشارع وقابلتني واحدة متبرجة اتذكر اسم الله البصير شايفني الرقيب مراقبني القريب القريب مني القاهر فوق عباد القادر علي القادر الجبار المنتقم ذو البطش الشديد جسمي يرتعش ويرتعد واخاف وارتعد وبعدين اتذكر الحيي ربنا بيستحي سبحانه وتعالى الحيي الستير بيستر اللطيف الكريم الحليم فيبدأ جسمي يلين فأستغفر وأتوب وأتذكر اسم الله التواب الرحيم الغفور الودود الكريم اللطيف الرحيم هكذا أعيش مع أسماء الله الحسنى في كل لحظة أشوف فلوس أتذكر اسم الرزاق المعطي الوهاب المانع جل جلاله لما أرزق بأولاد الخالق البارئ المصور أما أشوف حد ربنا كرمه الهادي التواب المعطي الوهاب حياتي كلها بتفكرني بالله إذا شفت واحد إذا شفت زرعة إذا شفت حياتي كلها مع ربنا سبحانه وتعالى هو ده عشان أحقق التوحيد إن أنا ما بقاش عايش إلا بأسماء الله وأصفاته آه برضه بقي الحاح اتصال تاني ناخد اتفضل السلام عليكم ورحمة الله
الو السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله ازي حضرتك يا شيخ أهلا أهلا
الو أهلا بيك أنا سامعك اتفضل
الو وقت التلفزيون أنا حضرتك وكلمني والله.
التليفون أنا سامعك اتفضل عامة انا عندي سؤال اتفضل يا أخي اتفضل انا قابل الصوت خالص والله طب أنا عندي سام- سؤال أنا سامعك لحضرتك.
اتكلم هو ان ازاي الواحد يكون يوصل لدرجة الخشوع في الصلاة جميل واخد بال حضرتك آه.
ازاي ان إيه، المسلم مننا يوصل لدرجة الخشوع في الصلاة جزاك الله خير ماشي وشكرا لحضرتك وجزاك الله عنا كل شيء آمين يا على رب.
البرنامج بتاعك وعلى قناة الناس ربنا تقبل السلام منا عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته آه، يا اخي ان شاء الله هيجي معانا موضوع الخشوع في الصلاه ازاي يحصل خشوع في الصلاه لكن ابتداء دلوقتي اجابه لسؤالك ان جمع الهم اللي انا بقول لك عليه ده جمع الهم على رضا الله ان انا وانا واقف في الصلاه انا هقول لك يا اخي آه، وبقول للجميع صاحب السؤال خصيصا لو تصورت معايا واحنا بنتكلم عن اسماء الله الحسنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ينصب وجهه إلى وجه عبده في صلاته ما لم يلتفت لما نيجي نتكلم عن الصلاة هنقول إن من أسباب تحصيل الخشوع في الصلاة اكتب اكتب العنصر ده عندك من أسباب تحصيل الخشوع في الصلاة الاستحضار الذهني للعبادة قبل الشروع فيها انت عمرك شفت نفسك وانت ساجد شفت نفسك وانت ساجد شكلك ايه الاستحضار الذهني ده انك تستحضر في ذهنك كده وانت ساجد شكلك ايه تصور كده شكل انفك وهو في الارض وجبهتك وهي في الارض وايديك اه هل تتصور ان ربنا ينصب وجهه لوجهك اخواتي احنا ال- النهارده في الجنة وحلقتنا الأولى من الجنة التوحيد اللهم ارزقنا التوحيد واجعلنا من أهله ونلتقي في الحلقة القادمة على حب الله وطاعته وطاعة رسوله أسأل الله جل جلاله أن يثبتنا وإياكم على الإيمان اللهم يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وامح خطيئتنا وارفع درجتنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين فضلا منك ونعمة وأنت خير الرازقين اللهم إنك أمرتنا بالتوبة وها نحن قد تبنا فثبتنا على التوبة اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر نفوسنا اللهم اصرف عنا المعاصي اللهم اعصمنا من المعاصي اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم انا نسالك ان تثبتنا على التوبه اللهم انا نعوذ بك من الحور بعد الكور ونعوذ بك من الضلال بعد الهدى ونعوذ بك من الرجوع الى الذنب اللهم قد استعذنا بك فاعذنا ودعوناك فاجبنا وسالناك فاعطنا لا تخذلنا ولا تحرمنا اللهم صل على النبي محمد واله وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين امين امين امين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه احبكم في الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته